إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد النظر في الغربال إننا نقول هكذا في الأمثال نقول أن من لا يبصر في الغربال يكون أعمى وقد روى أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يغربل الناس غربلة يوشك أن يغربل الناس غربلة حتى تبقى حثاله من الناس قد مرجت عهودهم واختلطت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أي تصارعوا واختلفوا وتشابكوا وتمزقوا فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنا إذا كان حال الناس كذلك ماذا نصنع فقال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم هذا زمان الغربال هذا زمان التصفية هذا زمان التمحيص يمحص الله الناس ليبين الصادق من الكاذب المؤمن الحق من المنافق أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت هكذا ينبغي أن تبصر فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها إننا في زمان أشبه ما يكون بزمان الغيبوبة الناس في سكرة في غمرة كما وصف القرآن قد غشيت الأعين والأبصار من غبار الفتن ما حال بين الناس وبين أن ينظروا وأن يبصروا طريقهم إلى ربهم كل تايه حيران في الأرض له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا شرود وغفلات وملهيات وتصنع لنا صناعة هذه الغفلات الملهيات فماذا أنت به مشغول أكتر حاجة شغلك إيه لقمة العيش اللي بقت صعبة واقع صعب إشكاليات اجتماعية إلى أسوأ ما يكون قضايا الرأي العام النهاردة ايه ماتش الاهلي والزمالك مين هيكسب ايه اكتر حاجة شغلة الناس البرامج الاعلامية بتروج لايه فتن وكلام صعب وقبيح والناس تقعد الحق ده وصل بنا الحال الى تحليل المواقع الاباحية عادي ايه ده وتبقى قضية رأي عام ونقعد مشغولين بالقصة دي وشوية بشوية نفس الموال تعيش في سكرة لذلك نحن في أمس الحاجة إلى الوصفة القرآنية للخروج من هذه السكرة محتاجين نفهم عن ربنا سبحانه وتعالى ونشوف الروشتة القرآنية ربنا يشخص لنا يبين لنا هذا الواقع ما فرطنا في الكتاب من شيء فاسمع بأذن قلبك وتأمل وتدبر أقبله حتى يتسع المقام تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم فتأمل أخي وتدبر هذه الآيات البينات من سورة المؤمنون وهي سورة تصف لنا حال المؤمن الحق ابتدأت هكذا وانتهت هكذا ابتدأت بذكر أهل الإيمان كيف ينتقلون من الإيمان إلى الإحسان كما ذكرنا ذلك في الخطبة الماضية في معارج ومدارج ثم في منتصفها جاءت هذه الآيات يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فذرهم في غمرتهم حتى حين أهو ده افهم ربنا بيقول ايه بيقول اول حاجة في زمن الحرام السهل كن طيب اوعى تغرك فتن الدنيا انك تمد ايدك للحرام لانه كله ماشي كده اول شيء جاهد في اكل الحلال كلوا من الطيبات واعمل صالحا وإن وجدت الناس في طريق آخر واعلم أن الله مطلع عليك ناظر إليك رقيب على تصرفاتك إني بما تعملون عليم وفي زمن التشرذم وفي زمن التحزب وفي زمن الناس صاروا فيه شيعا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أما الذين يعيشون في الملهيات وفي قضايا الرأي العام التي تصنع صناعة لصناعة الغفلات فذرهم في غمرتهم حتى حين ولا تغرنك أحوال أهل الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنساب أهل الدنيا المال اللي معاه قرش بيسوى قرش عند الناس فلا تغرنك ذلك فإن الله يعطي الدنيا ويعطي المال من يحب ومن لا يحب كما قال ابن مسعود ولا يعطي الإيمان إلا من أحب فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من أموال وبنين نسارع لهم في الخيرات اسمع بل لا يشعرون مش حاسس يا شيخ بدخل الصلاة مش حاسس يا شيخ الناس موتى بالآلاف في موسم الحج وناس قاعدة بتشرب سجاير والجثث قدامهم ولا كأن في أي حاجة بتحصل وحجاج بل لا يشعرون يوم هذا يوم الحادث هذا الناس كلها ايه بقى اطلع من منى ازاي اخلص من الحجة دي ازاي هموت طب ما تموت هي في احلى من كده هو في اصطفاء اعظم من كده ناس كانت في عرفه وباتوا بمزدلفه ولسه ملبين التلبيه ما كانتش انقطعت لسه هيروح يرمي الجمار وهو ملبيا يبعث ملبيا بملابس الاحرام ومات هكذا لا انا مش جاي احج عشان اموت بل لا يشعرون أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات هو أنت فاهم الفلوس الكتير هو ده دليل أن ربنا بيحبك هو أنت فاهم أن أنت عندك عيال كتير أن ده دليل أن ربنا بيعزك بل لا يشعرون مين بقى اللي على الطريق وفين الوصفة ونعمل ايه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يبقى أول حاجة إيه أنت مشفق أنت خايف على نفسك من العذاب انت خايف تقابل وجه رب كريم بالحال ده ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا وصفة الانتقال من الاسلام للايمان كان احد الصفات الاساسية ايه لما قال في سورة المعارج قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون لما اتكلم على أهل الجنة سورة الطور إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قلت لحضرتك ساعتها العلامة في أهلنا مشفقين مش في الجامع مش في الحج مش في رمضان العلامة انت في بيتك قلبك متعلق بربنا وخايف من عذاب ربنا ولا انت في الشارع حاجة وفي البيت حاجة وليك عشرين تلاتين وجه نسأل الله العفو والعافية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والخشية ما تجيش إلا بعلم هو عارف ربنا قوي فلذلك يخشاه إنما يخشى الله من عباده العلماء اللي يعرفوا ربنا قوي هم دول اللي بيخشونه سبحانه وتعالى هم دول اللي بيخافوه حق الخوف وحق الخشية فمن خشية ربهم مشفقون الناس دي اللي بتشوف في الغربان الناس دي اللي شايفة الآيات شايفة الأحداث دي وفاهمة ما وراءها والذين هم بآيات ربهم الآيات نوعين الآيات المتلوة القرآن والآيات المشاهدة الحوادث دي الأمور اللي في الواقع دي سبحان الله آمنت بالله والله يشوف المعنى يقول آمنت بالله لأنه بيرى كل حدث رسالة من الله تبارك وتعالى والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون ايه توحيد والتوحيد هنا يا جماعه مش الكلام النظري حضرتك موحد لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله مش ده مش الشعارات مش الكلام الإنشا التوحيد توحيد عملي ربنا الأول في قلبك ربنا الأول في حياتك ربنا تؤثره على ملذاتك وشهواتك ومزاجك ربنا حقه عندك مقدم حياتك زي ما سورة الأنعام قالت سورة الأنعام سورة التوحيد في القرآن فقالت التوحيد مش التوحيد الربوبية اللي هو التوحيد الخبري ربنا الله عندناش مشاكل هو الخالق ما عندناش مشاكل هو الرازق ما عندناش مشاكل هو مدبر الامر ما عندناش مشاكل ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله الكفار ما كانش عندهم مشاكل في دي طب ربنا هو الله الذي لا اله الا هو سمع الاسماء والصفات ولا دي كمان عندهم مشاكل فيها امال ايه اللي فيه مشاكل لا الامر والنهي هنا بقى لا هنا تدخل لي الدين في كل حاجة لا تقول لي أذكار ماشي صلاة ماشي ها إنما معاملات وتقول لي لقمة العيش اللي باكلها دي فيها غش دي فيها ربا دي فيها كذا لا ما تدخلش الدين ايه اللي دخل الدين في الفلوس وايه اللي دخل الدين في الحياة خلي الدين في الجامع اهو ده فربنا قال في خاتمة الصورة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين التوحيد العملي ربنا الأول ربنا سبحانه وتعالى دينه شرعه هو الميزان اللي بتزن به أحوالك وأعمالك الدين القيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون حضرتك بعد مواسم الطاعة دي رمضان خلص والعشر الأول من ذي الحجة خلص واللي حج حج قلبك انت آخر مرة رعش رعش لما ذكر الله تخيل كلنا كده مناظر سيبك من المناظر دي سيبك من الاشكال دي سيبك من الشعارات دي ربنا وضع لنا معيار للايمان الحق لا الايمان باشكال ولا بكلمات رنانة ولا بخطب قال ايه بقى اول سورة الانفال انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم انت كده سمعت الله قلبك رعش ولا القلب بارد ولا انت في غمرتهم فذرهم في غمرتهم حتى حين ولا زي ما هياتي في السياق بل قلوبهم في غمرة من هذا ولا انت قلبك مغمور غطسان غرقان غرقان في وحل وحل الملهيات والغفلات احنا مين قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا انت بتسمع الايات دلوقتي المفروض تطلع من خطبة وانت ايمانك علي ايمان يقاوم الفتن تشوف امرأة متبرجة تغض بصرك لان الايمان بقى في قلبك تلاقي لقمة حرام تعرض عنها ولو كانت فيها ما فيها ايمان يصدقه عمل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دول مين يا رب أولئك هم المؤمنون حقا شفت حقا دي يعني في زيفة يعني في باطلة يعني في ادعاءات أولئك هم المؤمنون حقا حقا يبقى في كتير هيدعي الإيمان واحنا أول ناس نكلم نفسينا الكلام مش لغيرك مش انه تسمع الآيات أولئك هم المؤمنون حقا تقول لي آه فعلا في ناس كتيرة تجار دين اه فعلا ناس كتير جدا بيعملوا كذا وانت مين انت المؤمنون حقا العلامات خمس العلامات خمس اذا ذكر الله وجلت قلب قلوبهم اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا على ربهم يتوكلون يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون فلما يجي يعمل عمل عائشة رضي الله عنها أشكل عليها قالت هم دول الجماعة اللي بيزنوا والعياذ بالله ولا اللي بيسرقوا عملوا أعمال فخايفين يقابلوا ربنا بيها أهم الذين يزنون ويسرقون قال لا بل الذين يصلون ويصومون ويتصدقون كل دول اللي بيعملوا أعمال صالحة لكنهم يخافون أن يقبلوا أم لا يا رب قبلتني يا رب قبلت صومي وقيامي وصلاتي ولا عملي وإن كان وإن كان فيه ما فيه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قال هم دول أولئك يسارعون في الخيرات هم دول أهل الإيمان هم دول أهل السباق هم دول اللي الناس كلها ماشية بتتلفت وهم اللي بيجروا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولما قال المعاني دي احنا مش قد الكلام ده الكلام تقيل قوي صح ها وجلت قلوبهم ها الايمان العملي الكلام التقيل ده احنا الموضوع مش سهل قال ولا نكلف نفسا الا وسعها يا رحمة الرحيم الرحمن يا كرم الكريم الأكرم يا لطف اللطيف المنان قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق هو ده كتابك انت اخبارك ايه مع الكتالوج اخبارك ايه شايف هذا بصائر للناس وهدى فلو كنت مش عارف تشوف في الغربال انت محتاج طبيب عيون عشان تعرف تشوف الدنيا واضحة ربنا يقول سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات ويبين الله لكم آياته سمى نفسه المبين والله هو الحق المبين الدنيا واضحة يبينها المبين لكن الغمرة عشان كده بعدها قال بل قلوبهم في غمرة من هذا بل قلوبهم فين في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون وكل واحد بيضحك على نفسه احنا في موسم الحج تشوف مشاهد عجب ناس يعني نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله القبول بيتعمل له حج عارف يعني بيتعمل له حج بفلوسك تتعمل لك حج عايز عايز تقضي العيد هنا في مصر نقضيك في مصر والرخص شغاله وهبقى اسمي حجيت وبرضه عيت وبرضه انا كويس كله كمان اللي نفسك فيه نعمله لك وفي ناس شغاله الشغلانه دي احججك في يوم ونص يوم ونص بس 36 ساعه حج سريع ايه رايك احججك تدفع وبعدين ايه بقى ده عشان السي في عشان المنظر فيبقى برضو ايه احنا دلوقتي في الحج ايه المطلوب نبقى في الحج مصيف نبقى في المصيف احسن مكان ننزل فيه فين ايه ده اه بيحصل ده وبالتالي في غمرة انا بحج يا جماعة كل سنة وايه تاني وبرضه بصيف كل سنة وايه كمان وبعمل اللي انا عايزه وانت حر ما لم تضر وبالتالي في غمرة تيجي تقول له ما ينفعش دي مش ده مش السنة ده مش تعظيم شعائر الله ده ربنا في سورة الحج ذكر التعظيم مرتين ومن يعظم حرمات الله فهو خير له ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال ما هو كويس اهو بحج اهو بصلي اهو وما عايزين مني ايه تاني ايه بقى حق ربنا في ناس ماشيه كده كان معانا واحد في الحج بيقول بص بقى نسال الله العفو والعافيه قال كده في الله يا خير يقبل ما يقبلش انا عملت اللي عليا ايه ده ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون الآيات كانت بتطلع عليك والنذر كانت بتبعت لك والرسالات طول الوقت مبعوثة لك بس كانت تعاملاتك مع الآيات دي ازاي مستكبرين به لا انت بتكلمني الكلام ده ليه مش احسن من غيري ايه الكلام ده كله مين اللي قلوبهم في غمرة احنا الحمد لله فايقين الحمد لله عارفين ربنا احسن من اي حد تاني كده مستكبرين به سامرا والدين يبقى ايه بالنسبة لك سمر يعني ايه يعني ممكن نقعد دلوقتي نقعد نسمع قرآن ونسمع قارئ يقرأ قرآن واحنا ايه يا سلام يا سلام هو عجبه ال- النغمة ها سامرا بنسمر بالقرآن قصة حلوة ممكن نقعد من دلوقتي احكي لك قصة من قصص الانبياء واخطب لك خطبة في الموضوع ده وتبقى سامرا خطبة حلوة وعرفنا القصة و... هنقلبها مسلسلات كده سامرا العب العب بالدين زي ما انت عايز سامرا تهجرون واخر حالك مع القران اخر مره كنت بتقرا فيها قران وبتتامل قران كانت امتى ووردك قد ايه في الشهر من القران وفتحت الكتالوج امتى وشفت الوصفه فين وعرفت مواصفات الامان تبقى ازاي ونظام التشغيل يبقى ازاي امتى مستكبرين به سامرا تهجرون ايه الحل يا رب افلم يدبروا القول هو الحل من هنا القلب غطسان غرقان في غمرة في سكرة يفوق ازاي يا رب قال افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افتح الافل افتح القفل علشان قلبك يتحرر عشان تفهم عشان تبصر فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد كيف يكون السبيل إلى رب العالمين فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا العلماء قالوا أول خطوة في الطريق إلى الله اليقظة اللي هي تفوق من الغمرة من السكرة من الغفلة ولما ربنا سبحانه وتعالى ادانا الروشتة العملي للخروج من الغفلة قال لنا على أكثر من شيء في القرآن أول حاجة ذكر في سورة الأعراف حال الغافلين اللي قلوبهم في غمرة فقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها بقول لحضرتك الناس ميتين بالمئات والناس قاعدة جنبيهم بيتندروا ها وقاعدين يشرب سجاير كده وقاعد وقاعد بقى ايه كل واحد مش عايز يش- السيره دي خالص مش عايز السيره دي في حته تانية خالص والمشكله بقى ونحلل في الموضوع سياسي ونحلل يا جماعه الناس ميته قدامكم وانتوا كنتوا هتبقوا مكانهم لو فرقت معاك نص ساعه فحس ان انت كنت هتموت في سكة تانية ولهم أعين لا يبصرون بها وتيجي تحضر بدل الخطبة عشرة وتسمع بدل الدرس مية ولهم آذان لا يسمعون بها قال الله السورة اللي قبل سورة الأعراف سورة إيه؟ الأنعام سورة الأنعام بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عن واحد ما عندوش عقيدة احنا قلنا هي سورة العقيدة في القرآن سورة التوحيد فتقول لك النموذج اللي هو إنسان بلا عقيدة يساوي أنعام سامحني الانسان اللي ما عندوش عقيدة بقى زي الحيوانات ياكل ويشرب ويتجوز وبس حياته كده شهوات في شهوات فقالت النموذج اللي شكله اللي بقى الانسان اللي يقارب له اللي هو الواحد المتخبط اللي على الاعراف لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ها اللي هو يعني تلاقيه شويه في الدين وتلاقيه في الضياع كده والاتنين عنده ومش عارف له حل ومش عارف له سكه على الاعراف فلا يكن في صدرك حرج مش متاكد قوي فعشان كده السوره راحت قالت ايه قالت ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كال الانعام اللي لسه قايلين عليها في الصوره اللي فاتت اولئك كالانعام مش انعام بس شبههم بل هم اضل اولئك مين يا رب هم الغافلون نفوق ازاي قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها نفوق ازاي قال ارفع ايدك وقول له يا رب بحرقة قلب إلا أن تقطع قلوبهم يمكن في ساعة مناجاة تكون بينك وبين الله تفتح لها أبواب السماوات تزول عنك حجب الغفلة عشان تعرف تبص في الغربال فأول شيء اعرفه أسهل طريقة ارفع ايدك كلمه ناجيه قالوا القلب الذي مع الله علامته حاجتين كثرة المناجاة والاشتغال بالله عايز تبقى مع ربنا كلم ربنا كتير كلمه كتير قول له مش عارف اعمل ايه م- تايه ومش داري اخد السكة منين بصرني اهدني الى الحق ارني الحق حقا في الغربال وارزقني اتباعه وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه يبقى رقم واحد كلمه واشتغل بيه الاشتغال بالله يعني ايه انت مشغول بصلاه الجمعه ولما تخلص صلاه الجمعه مشغول بالعصر ولما تخلص العصر مشغول بالمغرب ولما تبقى خلصت المغرب مشغول بالعشاء ومن العشاء من الفجر مشغول ما اسمي عندك يا علام الغيوب وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب اللهم ثبتني يا مقلب القلوب مشغول يبقى تعيش كده مع ربنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وصلت اتنين غفلة يبقى عكسها ذكر ناسي يبقى افتكر طب افتكر ازاي عملي واذكر ربك اخر السورة في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كن من الذاكرين كثيرا كان أبو هريرة يسبح سنتي عشرة ألف مرة اتناشر ألف مرة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إني ليغن على قلبي ألاقي حاجة واقفة كده ها وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة وقال لك الحاجة الواقفة دي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يبقى عايز يبقى في الزيادة فلما يحس ان هو ارتقى قوي يقول يا كان المفروض اجتهد اكتر من كده امبارح فيغن على قلبي فاستغفر الله وهو المعصوم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم استغفر كثيرا فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا سبح الله كثيرا بالعشي والإبكار بالغدو والآصال فإن التسبيح علامة الفرج وبها يرزق الإنسان فالعباد يرزقون بتسبيحهم وتحميدهم بل إنه في آخر الزمان يلهمون التسبيح كلما عطشوا أو جاعوا ويبقى هو زادهم في آخر الزمان لما هيحصل فتنة المسيح الدجال الناس هتبقى قاعدة في الكهوف وما عندهاش مية ولا أكل هيموتوا فيلهمون التسبيح فيصير هو زادهم وقوتهم جلس ابن القيم بجوار شيخه شيخ الإسلام تيمية من الفجر إلى قرابة الظهر فالتفت إليه شيخ الإسلام وهو مقبل على ذكر الله من الفجر للظهر بعدين بص له كده وراح قال له هذه غدوتي وإن لم آخذها سقطت قوتي قال له القعدة دي هي دي اللي مخلاني ماشي فشيخ الإسلام ما قالش غدوته في العلم ما قالش غدوته انه يقعد بقى كده يخلص الكتب الفلانية ويعمل مش دي انه قاعد بيعلم في الناس مش دي قال له غدوته فين زاده فين تقاوم الفتن ازاي هذه غدوتي وان لم اخذها سقطت قوتي قاوم الفتن بالذكر اذكر الله كثيرا ونوع ما بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الباقيات الصالحات خير عند ربك لما قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا الحاجات دي هتاخد عينك قوي وهتبقى اعظم فتنة فتنة المال وفتنة الاولاد والاهل هو في ايه مطير حاجة من دماغك برج من دماغك غير دول الفلوس والعيال والزوجة قال والباقيات الصالحات خير عند ربك اشتغل بدي عشان لا تكن في غمرة ثلاثة عايز عملي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين عشان ما تبقاش في غفلة عشان تفوق وأنت مقبل على عام جديد فابدأ ذلك بإيه؟ بيقظة الخطوة الأولى يقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين فاق بص عرف حس ان الدنيا مرة واحدة شقشقت قدامه بان فبقى عارف يشوف في الغربال الغربال الفتن يغربل الناس غربلة بالفتن وحتى تبقى حفالة لا يبقى إلا حفالة الناس أما الذين هم أهل الاصطفاء فالله تبارك وتعالى يدبر لهم ويتولاهم ومنهم من قضى نحبه ومنا من ينتظر فإذا عليك أن تبصر قبل أن تغرق السفينة وأن تبادر قبل أن تغادر وأن تهتدي فاسأل الله أن يهديك ويسددك اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما دامت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما دامت الوفاة خيرا لنا اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم ارحم من لا راحم له سواك واغفر لمن لا يغفر له الذنوب إلا أنت فقراؤك ببابك فأغنهم مساكينك ببابك فارحمهم مؤملو خيرك ببابك فأعطهم سؤلهم محبوك ببابك فأحبهم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله فاصلح لنا شأننا كله فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام واقلأنا بعينك التي لا تنام ورد عنا كيد الكائدين ورد عنا ظلم الظالمين ورد عنا حسد الحاسدين ورد عنا حقد الحاقدين وسحر الساحرين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعله عبرة لمن خلفه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم